السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المحمود هو الله جل جلاله والمصلى والمسلم عليه محمد وآله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا إخوتي في الله كيف حال الثمرات في حياتكم كيف حال الثمرات ثمرات ذوق الثمرات كيف حال ذوق الثمرات في حياتكم هل ذقت لا إله إلا الله هل ذقت حب النبي محمد ولذة اتباعه واتباع هديه والعمل بأفعاله وتحري سنته دؤت أنا المرة اللي فاتت استفدت في حلاوة طعم التوحيد ولا إله إلا الله ونفي الشرك وسد باب الذرائع إلى الشرك من تعظيم غير الله والغلو في أي, أي بشر غير الله ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أريد أن أركز هذه المرة في حلاوة اتباع النبي وجمال وجلال ومتعة طاعة النبي وتجريد الاتباع والسير على الهدي بلا خلاف هذه لذة ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا أنا دلوقتي وأنا بصلي أرض الناس اللي بيقولوا لي خفف والأرض الناس اللي بيقولوا لي طول والارض نفسي وشهوتي احيانا اكون مستعجل اخفف واحيانا اكون فاضي اطول واحيانا اكون ارضي مين ما ارضيش حد ارضي ربنا اصلي زي النبي سواء الصلاه وراء النبي مثل صلاه النبي ديك وافقت هوايا او ما وافقتش وافقت هوى الناس او ما وافقتش انا زي النبي بس خلاص انا زي افعل افعال النبي صلى الله عليه وسلم افعل افعال زي افعال النبي قولها صح افعل افعال زي افعال النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بايه صلى الظهر ب 30 ايه في الركعه الاولى و15 في الثانيه بس كانت ركوعه وسجوده 10 تسبيحات بس كده خلاص واستمتع بدي استمتع بيها بافعال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم سواء رضي الناس او سخطوا سواء رضيت أو سخطت سواء وجدت قلبي أم لم أجده وأستمر على ذلك وهلاقي قلبي حتما واحد قال لي أنا لما بصلي في البيت بلاقي قلبي أحسن من الصلاة في المسجد قلت له لو كنت أنت بتصلي عشان مزاجك صلي مطرح ما أنت عايز أما إذا كنت بتصلي طاعة فصلي زي ما ربنا يريد أرادك أن تصلي في المسجد صلي في المسجد هي دي عشان كده بنقول ايه ان الحكم للشرع مش للذوق احنا بندوق عشان نثبت الشرع نثبت الشرع نتبع الشرع مش بندوق عشان نعمل على مزاجنا ولا ولا على اللي يعجبنا ولا على هوانا ولا على رغباتنا واهوائنا وشهواتنا دقنا لا اله الا الله ودقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا النهاردة ندوق حاجة جديدة ندوق الصلاة والصلاة بقى لا يفهم الصلاة ولا يفهم الحاجة إلى الصلاة ولا يتذوق طعم الصلاة إلا اللي فهم العلاقة كيف تكون بين عبد ورب الصلاة صلة بين العبد وربه صلة غريبة وفريدة لا نظير لها ولا مثال سبحان الله العظيم شيء عجيب جدا اللي عايز يفهم اللي عايز يفهم الصلاة يفهمني إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته اللي عايز يفهم بجد الصلاة يفهمني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي اللي عايز يفهم يعني ايه صلى صلاة يفهمني يعني ايه واسجد واقترب يفهمني اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد هي دي الصلاة هي دي الصلاة للي عايزين يفهموا صلاة للي عايزين يتذوقوا صلاة للي عايزين يحسوا بالصلاة كانت زوجتي بتقول لي عايز عايزه حج تاني ليه قالت الحجه الاولانيه كانت اول حجه والواحد كان زي المدووش ما حسيتش يعني لو حجيتي تاني هتحسي طب ما انت كل يوم بتصلي خمس مرات حسيتي بالصلاه مش تاني بقى كل يوم خمسه هو ده المعنى ان ان بقول ايه ان اللي ما حسش في صلاه يحس في ايه في الثانيه طب ما في ما جاتش في الثانيه في الثالثه طب ما جاتش في الثالثه في الرابعه ما جاتش في الرابعه في الخامسه ما جاتش في الخمسه بتوع النهارده بكره ما جاتش بكره بعده ما جاتش بعده الاسبوع الجاي ما جاتش في الاسبوع الجاي في الشهر اللي جاي ما جاتش في الشهر اللي بعده السنه اللي فاتت السنه الجايه ومع ذلك لا يحس الناس بالصلاه مع شديد الاسف ليه لأن القضية محتاجة إن إحنا نفهم نفهم يعني إيه صلة بين عبد ورب تأمل في صفات الرب جل جلاله من قهر وقدرة وقوة وعلم وخير ولطف ورحمة وكرم وجود واستجابة وقبول وقرب لا مزيد عليه وإحاطة لا تكون إلا له إن ربي بكل شيء محيط وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إنه بما يعملون محيط أنت معايا؟ ها؟ محيط لما تراجع صفات الرب وكل ما نطق وكل ما جاء في القرآن من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وبكل ما جاء من النعوت والأوصاف والأخبار والآثار عن الله تأمل في صفات الله وأسماء الله وأفعال الله وأحكام الله عشان تعرف ربنا ثم تأمل صفات هذا الإنسان عبد مربوب مقهور مخلوق فقير ضعيف ضعف وعجز وفقر وفاقة لا لا لا لا, لا. أنا عايزك بر... تبص برضو إيه للإنسان بشمولية أكتر ها تبص برضو للإنسان إلى طموح الذي لم يعرف لأي مخلوق نهم نهم الإنسان للماديات تفوق كل شره ونهامة عند أكبر حيوان بص للإنسان أنت بعد ما عرفت ربنا بقى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأفعال بص للإنسان بقى اللي إلى حاجاته المتعددة التي لا يشاركه فيها مخلوق آخر في كثرتها وتنوعها ودقتها إلى آماله ومطامعه التي لا تكاد تنتهي انظر إلى الإنسان في جبروته إذا, ج... إذا قدر وطغيانه إذا تمكن ثم انظر في المقابل نفس الإنسان إلى غريزة الحب والحنان والخضوع والانحناء والمو... والموادعة لما يضعف شوف ذله بقى الإنسان الإنسان ها, ها لما يحن شوف حنانه و وفيوض مشاعره لما يكون الإنسان بقى محتاج محتاج إنه يبقى في خضوع دائم فربنا جل جلاله العظيم الجليل يشرع له ويشرع له حاجه يبث فيها هذا الخضوع يطلع فيها هذا الحنان كنت بقول في قضية الحج إن ربنا جل جلاله لما شرع الحج أو جعل الكعبة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس الله جل جلاله العليم اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير يعلم جل جلاله أن هذا الإنسان الحساس محتاج حاجة يبث فيها حبه ويفرغ فيها همه ويطلق فيها العنان لعواطفه الجياشة لربه الذي لا يراه ولا يسمعه وإنما يؤمن به فجعل الله هذه الكعبة لنسكب عندها كل ما نملك من حب وعواطف وصلت لا لسه الإنسان ربنا خلقه فقير محتاج بذاته من جواه كل إنسان كل بشر مهما كان هذا الإنسان محتاج يقول يا رب محتاجها هو محتاجها محتاج انه يقول يا رب فالحج على فترات متباعدة فشرع الله في دين الإسلام قضية الصلاة إن ووزع الله هذه الصلاة على مدار الأربعة وعشرين ساعة الظهر الصبح الأول في جوف الليل الظهر العصر المغرب العشاء الصبح ظهر عصر مغرب عشاء صبح صبح لكي لا ينقطع هذا الانسان عن الله لكي يقف دوما امام ربه الحق الذي لا يشعر شعور حقيقي دون اي ذره شك انه امام الذي خلقه ورزقه وهو القادر عليه والقاهر فوقه الذي اعطاه كل ما سال واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها قال الله وما بكم من نعمه فمن الله واذا مسكم الضر فاليه تجارون وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون لما الانسان يقف قدام ربنا كده ويبقى يعلم انه واقف قدام ربنا امام الله الذي يعلم الخواطر الدقيقه في ذهنه وفي صدره وفي قلبه وفي خواطره يقف في الصلاه وهو يعلم انه واقف امام الله الذي يعلم الامانيه الموؤوده المنسيه او الاحلام القديمه المطموره التي تخلى الانسان عنها او يئس من تحقيقها يبقى الانسان واقف قدام ربنا يعلم انه واقف امام الله الذي يعلم آآ آآ يعلم تفاصيل خواطر الانسان يغير عليها من نفسه فلا يشرك فيها القلب والعقل ويبقى عارف ان ربنا شايفها ويعلمها اللي يفهم الحته دي يفهم يعني ايه صلاه ولذلك الصلاه في الاسلام شيء عظيم جدا قال الصلاه عماد الدين صلي عليه صلى الله عليه وسلم عمود الدين الصلاه الصلاة فلما الإنسان يفهم قضية الصلاة لازم يفهم لازم يفهمها بقى من الأول من مقدمتها من المدخل من البداية من الطهارة لأن الطهارة من أسرار الصلاة الطهارة سواء كانت وضوء أو غسل قبل أن يقف بين يدي الله لا وشريعة الإسلام اشترطت طهارة الجسد والثوب والبقعة المصلى عليها يبقى لازم جسده يبقى طاهر وثيابه تبقى طاهره والمكان اللي بيصلي فيه طاهر واللي يفهم ده يعرف اسم الله القدوس القدوس اشترط الاسلام اشترط الشرع انك قبل ما تقف تصلي تتوضا طهارة الأعضاء وأيضا طهارة السر طهارة السر أن يقدم التوبة إزاي لما قال لك ردد الأذان تسمع الأذان تقول الله أكبر أكبر ودايما أقول لك ربنا أكبر من إيه الله أكبر أكبر من إيه ما تقوليش من كل حاجة لا حدد أنا أريدك أن تعتقد أن الله أكبر منك من شهواتك من أهوائك من همومك اعتقد كده طلعها حتة حتة طلع همومك كده وقول الله أكبر منك من هذه الهموم الله أكبر من مرضك أكبر من زوجتك وولادك وأبوك وأمك أكبر من مشاغلك الله أكبر أكبر من مشاكلك أكبر من شغلك ومستقبلك وحياتك الله أكبر أكبر من مشروعك الكبير وأحلامك المستقبلية الله أكبر فلما يبقى عندك الله أكبر كل ده بقى ورا الله أكبر وأنطلق إلى الله لكن ما ينفعش إنك تقول الله أكبر وتقدم حد على ربنا ما ينفعش مش هتنفع ويبقى عندك حاجة أكبر هم أكبر مشاغل أكبر حاسس بخطر أكبر مفيش سبحان الله العظيم يذكر أن المأمون الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد يعني له قصص كتير قوي ابقوا فكروني اقول لكم حاجه من طرائفه فلكن خلاصه الكلام دلوقتي انه المامون كان احيانا كده له اشياء هنات فقال يا رب ان ذنوبي عظيمه ولكن يسير من غفرانك يذهب معه عظيم جرمي وأنا أبتغي يسيرا فيسر لي الغفران لما بلغ هذا الكلام أظن الحسن البصري أو حد من من العلماء قال هذا الكلام يكتب بالذهب قال يا رب أنا طالب حاجة صغيرة أوي وبسيطة أوي من عندك أنا صحيح ذنوبي كبير قوي بس لو شوية مغفرة صغيرين منك يضيعوا كل ده هي دي لما احس ان ذنوبي وان عظمت فالله اعظم ومغفرته اعظم وعطاؤه اكبر الله اكبر لما تحس بالله اكبر دي دي تمهيد بسيط واقعي سريع للدخول قبل الصلاه اشهد ان لا اله الا الله كنت بقول ان ان الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم شرع ان الانسان يقول كل يوم الصبح عشر مرات بعد صلاه الصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وبعدها في اذكار الصباح 100 مره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير 100 مرة يبقى 110 مرة قبل ما تخرج تروح شغلك قبل ما تخرج للدنيا وللناس والأكل العيش 110 مرة تكرر على نفسك أن الذي يحيي ويميت مين الله أن الذي يعطي ويمنع مين الله أن, أن الذي على كل شيء قدير مين الله تخرج بقى تشتغل تفكر ان حد هيديك وحد يمنعك يا ابني ما انت قلت لا اله الا الله مين اللي هيديك ومين اللي هيمنعك مين اللي هيضرك ومين اللي هينفعك انت مش قلت لا اله الا الله يا عم صل على النبي بقى والسلام عليكم ورحمه الله